بيكم مشاهدينا وحلقه جديده وبستان العقيده عن سر الاستناره باب السماء باب الاسرار هيكون كلامنا النهارده عن سر المعموديه عن سر المعموديه وعن دلالاته ورموزه في الع... في الكتاب المقدس هيكون كلامنا النهارده في حلقتنا اليوم لكن خلوني في البدايه ارحب بنيافه الحبر الجليل الانبا رفائيل سكرتير عام المجمع المقدس وملاك كنائس وسط القاهره اهلا بك يا سيدنا اهلا بك يا ميري وكمان برحب بالشباب اللي معانا خدام كنيسه الملاك مخائيل بتوسن اهلا بيكم طيب آه سيدنا يمكن النهارده زي ما قلت في المقدمه هنتكلم عن سر المعموديه طيب قبل ما اتكلم عن سر المعموديه انا عايزه اعرف المفهوم الكنسي لكلمه سر
كلمة سر معناها حاجة بيعملها الروح القدس في أعماقنا غير منظورة م.
آه، وغير محسوسة يعني مثلا في سر المعمودية آه، الطفل أو الكبير بيتغطس في المية ثلاث مرات مم.
بيتولد ميلاد جديد بياخد طبيعة جديدة بيشفى من الطبيعة الفاسدة يصير ابن لله تفتح له باب السماء كل النعم دي مش شايفينها بعينينا لكن مم.
نؤمن بيها لأن الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى مم.
فأعمال يعملها الروح القدس فينا في أعماقنا وغير محسوسة مم. طيب عن سر المعموديه آه عايزين نعرف ايه هو سر المعموديه وفي نفس الوقت امتى تاسس هذا السر
سر المعمودية هو آه، الانضمام إلى جسد المسيح بالتغطيس في المية ثلاث مرات على مثال دفن المسيح في القبر ثلاث أيام والقديس غريغوريوس النيسي أسقف نيسوس قال المعمودية قبر وأم مم.
تعبير جميل وبسيط قبر وأم.
قبر وأم يدفن فيها الإنسان العتيق ويولد فيها الإنسان الجديد طبعا تأسيس السر في ثلاث حاجات مهمين آه، السيد المسيح نفسه عندما اعتمد بيد يوحنا المعمدان كان بيؤسس لينا سر المعمودية الحاجة الثانية في حديثه مع نيقوديموس في إنجيل يوحنا اصحاح ثلاثة لما قال إن كان أحد لا يولد ثانية لا يقدر أن يدخل ملكوت مم.
الله وفسرها له في يوحنا 3 5 إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يرى ملكوت الله الحاجة الثالثة لما المسيح أرسل تلاميذه يعني قبل صعوده على طول قال اذهبوا تلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس ففي ثلاث مواقف تأسيسية لسر آه، المعمودية جميل طيب هل هناك دلالات في الكتاب المقدس بتشير لسر المعمودية ب- في العهد القديم في الأول طبعا العهد القديم فيه رموز كثيرة جدا للمعمودية وفي العهد الجديد فيه تثبيت هذه الرموز بقبول المعمودية في سفر الأعمال وفي كمان الإنجيل ذكر إن أبانا الرسل عامة إذا حبيت يعني مثلا من ضمن الرموز اللي يحضرني ذهني فيها دلوقتي آه، آه، في بداية سفر الخ- آه، التكوين مم.
الخليقة نفسها جاءت من الماء يقول الكتاب المقدس إن على وجه الغمر ظلمة مم.
وروح الله يرف على وجه المياه وقال الله ليكن نور فكان نور المشهد ده بتاع سفر التكوين بيتكرر يوميا في المعمودية أبونا بيجي بيواجه الخليقة الجديدة مية قدامه غمر والظلمة المذكورة هنا يقصد بها الإنسان قبل المعمودية مم.
مسكا للظلام مم.
لانه في المعموديه هياخد النور الحقيقي عشان كده اسمه سر الاستناره روح الله يرف على وجه المياه ده المشهد بتاع الحياة.
المعموديه مم.
والرفه دي يقولوا بعض ال- العلماء بتوع الكتاب المقدس ان ال- اللفظ يرف على وجه المياه هو زي بالظبط الطائر الذي يحتضن البيض بتاعه يرف عليه بجناحيه علشان يخرج منه حياه مم.
فكأن الله يحتضن الخليقة عشان يخرج منها الحياة ونفس التعبير اللي قال السيد المسيح في تبكيته لأورشليم لما قال كم مرة أردت أن أجمع بنيك كما يجمع الطائر فراخه تحت جناحيه ولم تريد فروح الله يرف على وجه المياه وطبعا يرف دي معناها المية تتحرك مم.
نتيجة ان الحركة بتاعة الروح القدس عشان كده في سر المعمودية ابونا بيحرك المية مم.
قبل ما يعمد الطفل و- ويقول اثناء التحريك دوت بعض المزامير زي صوت الرب على المياه اله المجد ارعد الرب على المياه الكثيره صوت الرب الى اخره آه، و- وطبعا الميه لما بتتحرك تعبر عن انها ماء حي مم.
لان الفرق بين الحي والميت هو الحركه بالظبط الميت ساكن ستاتيك والحي متحرك عشان كده المية لأنها ماء, ماء حي اللي هو قاله المسيح للسامرية يبقى فيه الحركة والحركة دي تعبر عن آه، الروح القدس الذي يرف على وجه المياه كلمة قال الله ليكن نور مم.
هي اللحظة اللي فيها الطفل أو بيطلع الكبير من المية.
يتعمد ويطلع من المية قال الله ليكن نور فكان نور فإذا إحنا في يومي يوميا في سر المعمودية بنمارس خليقة جديدة مم.
آه، تتناظر يعني بالظبط تتشابه مع الخليقة الأولى في سفر التكوين مم.
فده جميل أول- قوي التشبيه ده يا سيدي.
أول حقيقة أول إشارة مم.
للمعمودية وإذا كانت الحياة بدأت من المية فالحياة الجديدة تبدأ من المية وإذا كان خرج من الماء كل كائن حي فيخرج أيضا من المعمودية كل إنسان حي جديد لأن اللي ما يدخلش في المعمودية ما يخرجش منها ما يبقاش حي يبقى ميت حتى لو كان عايش جميل دي أول إشارة طب بالنسبه لرموز المعموديه بقى في العهد القديم ممكن ال- الرمز الثاني بعد سفر التكوين او يعني جوه سفر التكوين كمان آه، الطوفان مم.
الحقيقه اللي نبهنا ان الطوفان فيه رمز المعموديه هو القديس بطرس الرسول في رسالته لما قال ان ان في الفلك نجا ثماني انفس اي بالماء الذي مثاله يخلصنا الان اي المعموديه طبعا احنا دايما في الطوفان بالذات بنقول ان الفلك يرمز للكنيسه وفي نفس الوقت يرمز لجسد المسيح اللي يدخل جواه ينجو من الهلاك بسم الله لكن بطرس في رسالته قال ان كمان الله خلصهم بالماء الذي مثال يخلصنا نحن الان اي المعموديه خلصهم بالماء يعني ايه يعني الميه غسلت العالم من الشر اللي كان فيه ايام نوح مم.
فاحنا لما بنتغطس في المعموديه كانه طوفان جديد يغسلني من الشر ولان انا في المعموديه بلبس المسيح زي ما قال معلمنا بولس بالظبط.
يبقى انا دخلت جوه الفلك الذي هو المسيح خاصه وان الفلك بتاع نوح يقولوا ان م- مقاييسه هي زي مقاييس الانسان مضروبه في فاكتور مم.
و- وال- والباب بتاع الفلك مذكور بتدقيق انه كان في جانب الفلك رمز لجنب المسيح اللي انفتح على الصليب اوكي كل اللي يدخل في الفلك يصير مفدي ومنقذ من الهلاك بس كمان المية اللي بره صارت رمز المعمودية والفلك يصير رمز للمسيح فأنا في المعمودية بدخل جوه المسيح وأتغسل من الخطية ده, ده رمز الفلك في رموز تانية في العهد القديم زي ايه يا سيدي؟
في ذبيحة إيليا مم.
اللي قدمها ايام ما كان في انبياء للبعل وبيدعوا ان البعل هو الاله الحقيقي وايليا كان يشعر انه هو وحده اللي بقى امين لله بيخدم الله لوحده وبعدين آه، آه، قال انبياء البعل تعالوا نشوف مين الاله الحقيقي انتوا اعملوا مذبح قدموا عليه ذبيحه واصرخوا للاله بتاعكم وشوفوا اذا كان يستجيب ولا لا مم.
فعملوا كده وقعدوا من اول النهار لاخره ومفيش اله بيستجيب لان مفيش فهو قال لهم خلاص بقى انتوا كفايه انا هعمل الذبيحه بتاعتي فبنى مذبح من الحجاره وعمل حوالين المذبح دي انايه مم.
وذبح الذبيحه وحطها على الحطب فوق المذبح وقال لهم هاتوا آه، ميه فجابوا آه، آه، قدور فيها ميه وكبوها على الذبيحه وبلت الحجر وبرت ال- الحطب وملت وملت النجرة.
الانايه ومره اتنين- تانيه وتالته لغايه لما اتملت خالص مم.
وصلى إلي فنزلت نار من السماء أكلت الذبيحة وأكلت الحطب والحجارة ولحست الماء مم.
فعشان كده بقت صارت رمز للمعمودية ان فيها ماء ونار نازلة من السماء ترمز للروح القدس بالظبط.
فصارت رمز للمعمودية حاجة تانية مهمة جدا في العهد القديم في حياة أبينا إبراهيم كان دايما يرتبط إبراهيم بثلاث حاجات مهمين آه، خيمة ومذبح وبئر مم.
يعني أي منطقة ينزل فيها ينصب الخيمة يبني مذبح يحفر بير آه. والبير فيه ميه أبانا القديسين قالوا إن الخيمة ترمز للتجسد مم.
لأن ال- آه، الكتاب المقدس يقول إن نقد بيت خيمتنا الأرضي اللي هي الجسد جسد والمذبح يرمز للصليب والبير يرمز للمعمودية طبعا الصليب والإفخارستيا طبعا ان المذبح فيه ذبيحه تقدم لله زي ذبيحتنا بتاعت الافخارست وقصص جميله جدا في الكتاب المقدس حكايه البير مثلا لما آه، ابونا ابراهيم ارسل اليعازر الدمشقي عشان يخطب عروسه لاسحاق ابنه مم.
يقول الكتاب المقدس ان هو اناخ الجمال عند البير خارج المدينه وقت المساء عند بئر الماء مم.
خارج المدينة تفكرنا على طول بالصليب صليب.
المسيح خر- صلب خارج خارج المحل المحل وقت المساء ساعة ما المسيح أسلم الروح وعند البئر يبقى المعمودية وكأن العذر الدمشقي الذي يرمز للروح القدس مم.
اللي أرسله الآب علشان يخطب نفس للمسيح هيتقابل مع هذه النفس العروس عند البئر يعني عند المعمودية يعني كل ما يتذكر بئر يا سيدنا نفتكر على طول على المعموديه البئر يرمز للمعمودية يعني زي الشجره مثلا كل ما نشوف شجره نفتكر الصليب بالظبط.
علشان ال- الشجره بالظبط.
اه فأنا في قصة خطوبة رفقة لإسحاق جميلة في إن آه، آه، خارج المدينة وقت المساء ده الصليب وهناك ارتباط بين الصليب والمعمودية لأن إحنا في المعمودية بنصلب مع المسيح وندفن معه فلا يمكن أن الله يتقابل مع النفس البشرية إلا عند البئر زي ما حصل مع السامرية المسيح اتقابل معها عند البئر وقت الساعة السادسة اللي هي وقت ما بي- المسيح بيتسمر في الصليب في قصص كتير برضه في الكتاب المقدس آه، مذكورة في في طقوس الصلاة بتاعة المعمودية واللقان يقولوا مثلا لما آه، في قصة إليشع واحد من بني الأنبياء جه يصرخ له قال له الحقني أنا كان معايا فاس ومستلفه من حد وقع مني في البحر مم.
ومش عارف اجيبه وده است- استعاره يعني انا مش بتاعي فرمى في ال- في الميه عود خ- خشب كده حطب فال الفاس طفى على ال- طفى على وجه المياه مم.
فالاباء القديسين قالوا تعبير جميل جدا قالوا ان الحديد اللي يطفو اللي هو ي- ي- يغرق في الميه يرمز للانسان العتيق مم.
اللي هو الشهوات بتتقله فتغرقه المية في حد ذاتها تغرق لكن لما رمى فيها عود خشب أشوف.
رمز هو الصليب.
للصليب مم.
صارت كأنها معمودية فالحديد التقيل طفى على السطح كأنه بقى إنسان جديد مم.
خفيف بتاع السماء مش بتاع الأرض مم.
واتحلت بها المشكلة لكن صارت أيضا رمز للمعمودية آه، قصص كتير في الكتاب المقدس ممكن يعني مش عايز اخد بس كل الوقت فيها المرحضة يا سيدنا اللي كانت في خيمة الاجتماع برضو ترمز لل- آه، المرحلة اللي في خيمة الاجتماع كانوا يغسلوا فيها الأيادي والأرجل اه قبل ما يدخلوا قبل ما يدخل الهيكل ويقدم الذبيحة دي ترمز للمعمودية زي اللقان مم.
غير ال- ترمز ل- للتطهير بتاع التوبة زي اللقان مش زي المعمودية لأن المعمودية لازم تغطيس كلي ودي الكلمة اللي قالها المسيح لآبائنا الرسل ساعة ما غسل أرجلهم قال لهم الذي اغتسل كله ليس لا له يحتاج.
حاجة إلا إلى غسل رجليه فقط اللي هي التوبة اللي هي التوبة اه اللي هي تتكرر كل يوم لكن المعمودية مرة واحدة طيب والختان بتهيألي ده أكبر رمز لل- وعلمنا بولس الرسول في رسالة كلوسي ربط ما بين الختان والمعمودية في الختان بتقطع قطعة من الجلد من الجسد ترمز ل- للإنسان العتيق اللي بيتقطع ونبدأ بداية جديدة وفي نفس الوقت تترك علامة في جسم الإنسان تع- تعبر عن انتمائه لشعب الله فإحنا في المعمودية بيحصل ختان روحي أن الإنسان العتيق بيقطع ويبقى إنسان جديد وإن كان آه، المعمودية لا تترك علامة واضحة في الجسد لأنها سر طبعا مش زي العهد القديم لما كان حاجة لازم نشوفها بعينينا يعني جميل اتكلمنا عن رموز آه، المعمودية في العهد القديم بعضها لأن طبعا بعضها طبعا آه، الذهن ما يجيبش لكن في نفس الوقت الوقت ما يجيبش و- ومحتاجة الواحد يقعد آه، مم.
يعني العهد القديم مليان رموز ده طبعا.
مثلا مزمور الراعي فيه رمز للمعمودية القصة بتاعت رؤية حزقيال لما شاف ال- البنت المطروحة على وجهها في الصحراء مم.
و- ولم تقمط ولم تملح ولم تقطع السرة لا يقول حممتك بالماء ومسحتك بالزيت رمز للمعمودية والميرون شق البحر الأحمر كمان يا سيد البحر الاحمر ده رمز مهم ده رمز جدا مهم.
لان بولس الرسول في رساله كورنثوس الاولى اصحاح 10 قال لست اريد ان تجهلوا ايها الاخوه ان ابائنا جميعا اعتمدوا لموسى في السحابه وفي البحر طبعا ما هو السحابة لما الروح عبروا في- القدس آه، بالظبط آه. ما زي ما يفلك بتقول احنا لو قعدنا يعني ممكن الحلقة كلها ما تكفيش رموز كثير طبعا طب خلينا نتكلم عن رموز المعمودية في العهد الجديد آه، يعني عرفنا ازاي او الرسل عمدوا مين او المعمودية نفسها في العهد الجديد اذا اتكلمنا عن الرموز يبقى في ايام حياه المسيح على الارض وبعدين في بعد صعود المسيح للسماء وحلول الروح القدس يبقى مش رموز بقى يبقى تبقى اه المعمودية نفسها الممارسة نفسها الممارسة.
فالرموز موجودة بتركيز في حقيقة في سهم الكبير في الكنيسة قصة ال- ال- المفلوج اللي كان جنب البركة بقاله 38 سنة يتوقع تحريك الماء تحريك الماء تحريك ماء برضه ينزل ملاك من السماء يحرك المية بتفكرنا بسفر التكوين وفي نفس الوقت إشارة للروح القدس اللي يحرك الماء فيولد الإنسان وتقول القصة إن أي إنسان مريض ينزل في المية بعد تحريك الماء بس اول واحد بس يا سيدنا آه صح؟
يشفى من آه.
أي مرض اعتراض بس أول واحد بس ليه؟ لأنها رمز لكن في لما نيجي في الحقيقة بقى أي الناس تنزل في المعمودية يشفوا من الطبيعة الفاسدة مم.
في قصة المولود أعمى لما المسيح دهن عينيه بالطين وتفل على الأرض صنع طين وطلع بها عيناه المولود أعمى وقال له اذهب اغتسل في بركة سلوام فمضى واغتسل وعاد بصيرا بصيرا دي هي سر الاستنارة والاغتسال هو ان اتغطس في المية وطلع بصير وكون المسيح يدفل على الأرض خلي بالك آه، آه، التفل دوت معناها في اللعاب اللي نازل من فم المسيح ده ميه و- ومع آه، آه، ال- البصاق دوت هيبقى فيه نفس خارج يبقى يعبر عن روح روح القدس القدس وبعدين عمل منه طين طلب يعني يبقى خليفه خلق.
جديده آه.
خلق جديد مم.
والتغطيس في الميه بتاع سلوام وكلمة سلوام معناها مرسل معناها الذي غطس في الماء لبس المسيح اللي هو أرسله الآب ليخلص العالم مم. جميل فالمعنى محبوك قوي يبقى كده قصة المولود أعمى وقصة ال- المفلوج اللي عند البركة بركة بيت حزدة قصة السامرية أن المسيح تقابل معها عند البئر وقت الساعة السادسة وقال لها اذهبي وادعي زوجك وتعالي إلى هنا قالت له ليس لي زوج دي إشارة إلى جحد الشيطان مم.
لأن زوج النفس اللي هو مش زوجها الشيطان ده الشيطان فكأن أبونا لما يجي حد يتعمد يقول له طب انده للشيطان وتعالى لي هنا أعمل معاه إيه هتقول له حدك أيها الشيطان مم. جميل فلما قال لها اذهبي وادعي زوجك وتعالي كان هنا بيمارس طقس جحد الشيطان وبعدين آه، آه، المرأة قالت أ- أؤمن يا سيد يعني آمنت بيه بعد كده زي بالظبط بعد ما نجحد الشيطان بنعلن إيماننا بالمسيح مم.
والمسيح قال لها عن المية اللي هو يعطيها ماء حي ماء حي معناه في روح صح وقال اللي يشرب منه لا يعطش ما يح- ما ما يجيش هنا تاني ودي معناها المعمودية بتتاخد مرة واحدة معمودية واحدة زي ما الكتاب المقدس قال وقانون الإيمان قال معمودية واحدة لا تعاد مم.
فدي بعض الرموز في ال- ال- القصص اللي حصلت في العهد الجديد بعد كده أبائنا الرسل ذكر في إنجيل يوحنا إصحاح ثلاثة إن في منطقة اسمها عين نون بقرب سليم كان هناك مياه كثيرة وكان الرب يسوع بيعمد تلاميذ أكتر من يوحنا المعمدان مم.
وكان يوحنا في نفس المنطقة بيعمد وبعدين المسيح عمد تلاميذه فوضهم إن بعد هم كده يعمدوا يعمد.
الآخرين مم.
ففي إنجيل يوحنا إصحاح أربعة على طول وراها في أول آية يقول لك إن الفريسيين سمعوا أن يسوع يعمد تلاميذ أكثر من يوحنا مع أن يسوع لم يكن يعمد نفسه بل تلاميذه فتلاميذه كانوا بيعمدوا باسمه مم.
ودي معمودية المسيح وهو لسه عايش قبل الصليب طبعا المعمودية دي أخذت قوتها وبقت active يعني زي بالظبط لما يكون انت مثلا آه، اشتريتي خط تليفون لسه ما عملتوش activation التنشيط آه، ده تنشيط فهم اخذوا المعموديه لكن بقت آه، ليها مفعول من يوم ما المسيح اتصلب ولما حل الروح القدس على التلاميذ. يوم العنصره لما حل الروح القدس على التلاميذ وتكلموا بألسنة والناس شافت المعجزة دي وبدأوا يتساءلوا وبطرس بشرهم وأمنوا اعتمدوا يومها 3000 3000 واحد مم.
وبعد كده في جميع قصص الإيمان التي صح.
وردت في سفر الأعمال بدون استثناء كلها يقول أمنوا واعتمدوا أمنوا واعتمدوا لازم دي جنب دي جميل طيب بما ان المعموديه هي الباب الوحيد لدخول آه، السماء زي ما قلنا باب السماء باب الاسرار يعني ما حدش يقدر يمارس اي سر بدون سر المعموديه طبعاً.
ويمكن المعمد في نفس اليوم بياخد ثلاث اسرار سر المعموديه سر الميرون سر الافخارستيا لكن هنا ايه ذنب الطفل بقى اللي هو اتولد وملحقش مثلا اهله ي- يعمدوه و- ومات هنقول ايه ذنبه طيب هيروح فين او هيكون هو مصيره طبعا إيه؟
بص احنا ليس عندنا رد قاطع شافي في هذا الامر أم، محدش أم، عارف لكن على الاقل احنا بنعرف حاجتين مهمين جدا مم.
الله ليس بظالم مش ممكن يظلم حد بس لما يكون طفل هيظلمه ازاي مش هيظلمه والحاجه الثانيه محدش يدخل السماء غير بالمعموديه ايوه الحاجة الثالثة بقى ربنا هيعمل ايه ما نعرفش ما قالناش ما حطلناش أي ثغرة لهذا القانون إن لازم الواحد يتعمد علشان ما حدش يتهاون في المعمودية هو هيعمل ايه ما قالناش وما نعرفش لكن احنا مطمنين إن مش ممكن يظلم حد وفي نفس الوقت مم.
لازم نهتم ان احنا نعمد الطفل من يوم ما يتولد م- يعني مش لازم يستنى 40 80 يوم مش لازم ممكن يوم الميلاد نفسه يتم تعميد الطفل خاصة لو احنا لاحظنا انه في خطر الموت بيحصل كتير جدا ان آه، اهل طفل يستدعوا الاب الكاهن يكون حاطينه في الحضانة والطفل فعلا صحته ما تسمحش انه يعيش وابونا يعمده في- وهو في الحضانة آه، وك- وفيه قصص كتير جدا ان بعد ما يتعمد بيفوق ويبقى كويس جدا ويبقى آه.
حصل معجزه ان المعموديه اديته ده حياه حقيقي آه، واذا حصل ان هو آه، انتقل مم.
يبقى احنا ضميرنا استريح ان هو اخذ النعمه قبل ما ي- آه، ينتقل يعني طب خلينا نتكلم عن فعاليه هذا السر او بركات سر المعموديه هتكون ايه؟
المعموديه طبعا هي هي اصل كل نعمه احنا عايشين فيها مم.
ولذلك دايما اقول المعموديه ليست فعل ماضي بالنسبه لنا لكن هي حياتنا الدائمه مم.
مش كل واحد فينا عشان يتعمد وهو صغير خلاص الموضوع انتهى مم.
ده الكنيسة حطلنا المعمودية في الجزء في الجانب الغربي البحري من الكنيسة عشان كل داخل لما من باب ندخل الكنيسة نفتكر.
يعدي عليها يتذكر يوم ميلاده مم.
ويتذكر النعمة اللي أخدها و- وإن لولا هذه المعمودية ما كانش النهاردة من حقه يدخل الكنيسة المعمودية بتديني ميلاد جديد ميلاد سماوي مم.
وبالتالي هيبقى عندي السيتيزن شيب بتاعت السماء اللي هي المواطنه ايوه اصبحت مواطن سماوي مولود فيها عشان كده من حقي اروح السماء المعموديه بتدينا شفاء من الطبيعه الفاسده اللي هي احنا ورثناها من ادم فميلادي من ابويا وامي اورثني الخطيه وفساد الطبيعه لما بتولد مره تاني من المسيح ومن الكنيسه بأشفى من هذه الطبيعة الفاسدة المعمودية بتديني التبني لله الآب بعد ما كنت ابن آدم صرت ابن الآب الله.
ومن حقي أقول للآب يا أبانا الذي في السماوات المعمودية بتعطيني عضوية في جسد السيد المسيح بعد ما كنت غريب عنه صرت عضو فيه ودي عاملة زي العمليات الجراحية اللي بيعملوها حاليا بتاعة زرع الأعضاء organ transplantation إن يكون واحد يزرعوا له كبد ولا يزرعوا له كلية يزرعوا له عين يزرعوا له أي عضو فنحن كنا غرباء عن المسيح بالمعمودية اتغرسنا فيه وصرنا أعضاء ودي شبهها بولس الرسول بالتطعيم في الزيتونة الأصيلة يعني عضو غرس غصن غريب اتطعم في الزيتونة فصار شريكا في أصل الزيتونة ودسمها المعمودية بتديني ان انا ابقى اتمتع بعضويتي في الكنيسة اللي هي جسد المسيح واقدر امارس الحياة الكنسية مع بقية جماعة المؤمنين في التناول طريق الملكوت بالظبط اه يعني لولا طريق لولا خلاص، المعمودية ما كانش يبقى من حقي ان انا اتناول بالظبط.
ولا ان انا اصلي ولا ان انا يصلوا عليا يوم الوفاة ولا ان انا اي نعمة ولا زواج ولا اي حاجة نقدر ناخدها الا من خلال هذا الباب الرسمي مم. سيدنا نيفتك قلت لنا ان هي ب... يعني بتدينا غفران للخطايا لو حد آه، اتعمد وهو كبير تغفر ليه كل خطاياه اللي هو عملها على آه، طبعاً.
مدار حياته كلها طبعا مم.
بس طبعا لما يكون حد كبير بنفضل انه قبل ان يتغطس في المية بيقعد مع ابونا اللي هيعمده يعترف بخطاياه برضه دي مهمة مم.
لئلا بعد المعمودية يعيش في نفس الخطايا أصل الاعتراف معناها إيه الاعتراف معناها أنا بعلن رفضي للي أنا كنت بعمله وبفضح نفسي أو بفضح الخطية ومش عايزها خلاص أي.
فإذا كان واحد من غير ما يعترف هيتعمد في خوف ان هو بعد ما ما يتعمد يعيش في نفس الاخطاء القديمه لكن اعترافه بيعلن خلاص انا نهيت فتره وهبتدي فتره جديده لكن الاعتراف دوت مش محتاج ابونا يقرا له تحليل ايوه كنت لأنه لسه أسأل مبقاش مسيح.
نيافتك. اه
فهو هيعترف وبعدين يتغطى يعني يعترف عشان يقر بخطاياه بالظبط.
كاني انا انا فعلا مقتنع ان انا عملت خطيه وانا بعترف بيه بالظبط لكن مش عشان مغفره الخطايا المغفره هياخدها فبتيجي بقى في بالمعموديه المعموديه اوكي واحنا دي بنقولها في قانون الايمان اللي, اللي كل الكنائس في العالم بجميع انواع طائفها بيعترفوا بقانون الايمان مم.
وقولوا نعترف بعمودية واحدة لمغفرة الخطايا اه اوكي حتى لو النهاردة في حد قال لا المعمودية مالهاش دعوة بغفران الخطايا نقول له طب انت بتقولها في قانون الإيمان بالظبط وإلا إذا كنت انت ترفض قانون الإيمان دي حاجة تانية بقى مم.
آم، يعني آم، كارثة كبيرة يعني مم.
أي واحد مسيحي لا يقر بقانون الإيمان ما يبقاش مسيحي بالظبط سيدنا اسمح لي اطلع لفاصل مش مال ماشي مش هيدينا فاصل ونرجع لكم تاني خليكم معانا برحب بحضراتكم مرة تانية وبرحب بسيدنا وبضيوفنا أهلا بيكم مرة تانية طيب سيدنا اسمح لنا معانا الشباب آه، واعد وجميل آه، خدام كنيسة الملاك مخايل بتوسن آه، بالتأكيد عندكم أسئلة ولا ما عندكوش؟ لا عندكم طيب آه، أول واحد كده يتفضل
انا اسمي بول عماد آه، كنت عايز اسال آه، نيافتك يا سيدنا آه، حته ال 40 يوم اللي قبل المعموديه للولد وال 80 يوم اللي قبل المعموديه للبنت آه، يعني انا عرفت انا سمعت ان هي كعقاب يعني ليه ليه عقاب آه، بما ان احنا يعني خلاص ان السيد المسيح نزل وخلصنا من الخطيه ليه عقاب بالاخص ان هي بتميز ما بين البنت 80 يوم آه، علشان هي اللي اغويت حواء اغويت من الحياه الاول و40 يوم الولد علشان هو ادم يعني اغوى بقى- اغوى بعديها مم. أنا مبسوطة إن السؤال متذكر أنا كنت متخيلة إن يكون آه، بنت اللي هتسأله يعني اتفضل.
آه، هو طبعا ما هوش عقوبة ولا حاجة ولكن آه، نوع من وسيلة إيضاح زي demonstration يعني مم.
آه، الكنيسة لما بيتولد طفل كأننا بنقول يلا هنبتدي بقى من أول آدم أهو جه مم.
و- ولو بنت يبقى إيه حواء جت فبنعمل آه، نوع من آه، شرح قصة الخلاص وتبقى الأم هي وسيلة الإيضاح اللي بتشرح للناس ق- قيمة الخلاص فالأربعين يوم بيدلوا على قد إيه إن آدم لما غلط كان لازم يقعد بره الفردوس علشان يجي المسيح يخلصه ويدخله تاني وزي ما انت قلت بولا في السؤال ان مش بس عشان حواء اغويت اولا لكن انها غلطت غلطتين ان هي اكلت واكلت وأكلت.
زوجها فاصبح آه، يعني الديمونستريشن ال- وسيله الايضاح محتاجه اشرح للناس ان اجره الخطيه موت وبعد عن الله وبعد كده لما بيجي المسيح يخلصنا ب- بندخل تاني الى الخلاص معاه برضو اؤكد عليكم ان يعني هي شرح مش عقوبه هي سيدنا مش عقوبه خالص بس بصراحه عامله لنا ازمه احنا يعني البنت او بجد.
الست اللي بتولد دي ايه عقوبتها بالعكس ده الكتاب المقدس قال لك كنهن سيخلصن بولاده البنين آه.
يعني دي حاجة جميلة إن الأم تخلف طفل ت- تملى بيه الكنيسة تسبيح وبهجة وفرحة فما فيش خطأ ما فيش يعني الفترة دي عشان الأم مش عشان الطفل زي ما والطفل يفتك قلت لنا بقى الطفل ممكن ممكن يتعمد- يتعمد من أول من يوم أول لحظة كمان اه لكن الفترة دي بس ع- كوسيلة إيضاح وفي الحقيقة برضو يعني في الظروف ال- القصوى ممكن نكسر الفترات دي ما فيهاش أي خطية يعني هفترض مثلا أم مسافرة في حتة دول الخليج مثلا وجات مصر عشان تضع وبعدين آه، أجازتها صغيرة وعايزة تنصر قبل ما ما تسافر تاني وجايز في المكان اللي هي هتسافر فيه ما فيهوش كنيسة وعايزة تفرح مع أهلها وزوجها بمعمودية الطفل في الحالة دي احنا لا نتغاضى عن كل ال- ال- الأنظمة ليه؟ لأن ما- هي مجرد ديمونستريشن هي وسيلة إيضاح لا فيها نجاسة الأم مش نجسة خالص هي قديسة وطاهرة ونقية وفيها الروح القدس ولا فيها عقوبة ولا في خطأ ولا في خطية ولا في أي حاجة طب هي اللي هتبقى الإشبين في الحالة دي ولا ممكن يبقى يبقى تشبيه حد وكل حاجة اه ويتقري لها تحليل المرأة برضه يا سيدنا في وتقول الوقت تحرير ده المرأة وتتناول و- و- وعشان كمان هي فرصتها ضئيلة في إن هي تتناول وتتناول كده كمان.
لما تكون الظروف مش عادية يعني امم جميل طيب سؤال تاني يا شباب
آه، جورج رأفت أنا بس مش عايز أطول على حضرتك يا سيدنا يعني بس آه، أنا عندي سؤالين أول سؤال هو يوحنا المعمدان قال آه، أنا أعمدكم بماء أما يأتي بعدي آه، من هو أقوى مني هو يعمدكم بالروح القدس ونار مم.
هل ده تناقض لكلام يوحنا المعمدان؟ بأن إحنا ما زلنا بنتعمد بالماء حتى الآن؟
لا ما هو الماء بتاع يوحنا المعمدان مجرد ماء ما فيش روح قدس ومعمودية توبة مش سر وحاجة رمزية مش حقيقة لأنه كان بيغتسل الإنسان من خطيته على سبيل الرمز ودي يوحنا قال أنا بعمد مجرد بماء لكن اللي احنا بنعمد بيه النهاردة الماء والروح اللي هو قالها المسيح في إنجيل يوحنا إصحاح ثلاثة إن كان أحد لا يولد من الماء ماء والروح.
والروح ما, ما, ما لغاش الماء من الماء والروح أما لما يوحنا قال روح قدس ونار عايز يقول إن فعل المعمودية بتاع المسيح هيكون فعل ناري يعني مش مش الناس هتدخل جوه النار عشان تتعمد جوه نار لكن الروح القدس اللي هيحل على الميه بطريقه سريه مش هنشوفها له الفعل الناري تطبيقا لدي ان ابائنا الرسل لما عمدوا الناس في انجيل يوحنا اللي انا لسه ذاكره اصحاح ثلاثه يقول لك كان هناك مياه كثيره في منطقه عنون اذا في ميه لما ذكرت قصص معموديات في سفر الاعمال ذكر فيها الميه زي مثلا الخص اللي حبس.
كان معاه فلوبس قال له هو ذا ماء ماذا يمنع ان اعتمد قال له ان كنت تؤمن من كل قلبك يجوز فقال له انا اؤمن فاخذ وعمده في في الميه اذا هي الماء لكن مفعوله في حياتنا مثل النار التي تطهر وتعطي حيوية وتعطي حرارة وتعطي سخونة بدل ما كان الواحد ميت وبارد و... ومفهوش حياة طب ناخد سؤالك التاني اتفضل
آه، السؤال الثاني هو ليه زيت الميرون؟ يعني السيد المسيح لما اعتمد اعتمد بالماء فقط ما كانش فيه وجود لزيت الميرون حتى ال- المثال اللي نيافتك قلته اللي هو بتاع المولود أعمى آه، موجود فيه الماء لكن ما فيش أي ذكر لزيت الميرون فهل زيت الميرون مكمل للماء ل- لجزئية الاعتماد بالماء ولا هو ليه قوة خاصة بيه فإحنا ضفناه شكرا آه، طبعا انت م- فاكر ان ساعة ما السيد المسيح اتعمد السماوات اتفتحت ونزل الروح القدس على شكل حمامة فالمسيح اخذ المسحة المقدسة بس بدون زيت ان الروح القدس نزل عليه ولذلك اسمه المسيح لانه مسح و- والآية اللي هي نبوة عندية موجودة في أشعية تقول روح الرب مسحني مم.
لأكرز فالمسيح هنا لما اتمسح بالروح القدس يوم المعمودية آه، أوكي.
كأنه بيكرس هذا الكيان الإنساني لخدمة البشرية بعد كده أبائنا الرسل لما كانوا بيعمدوا باسم المسيح في البداية ما كانوش يستخدموا الزيت كانوا بيضعوا اليد يضع يده على رأس المعمد فيحل الروح القدس بوضع اليد بس اللي كان لهم حق وضع اليد هم الآباء الرسل فقط طبعا بعد كده خلفائهم الأساقفة انتشرت الكنيسة وانتشر الإيمان وأصبح أي كاهن ممكن يعمد بس ملوش سلطان وضع اليد فالآباء الرسل نفسهم اقترحوا واخترعوا موضوع آه، المسحة المقدسة طبعا ليها كمان جدر في العهد القديم من الدهن المقدس من أيام آه، موسى لما آه، مسح هارون رئيس كهنة مم.
بالزيت وبنيه والملوك كمان يا سيد والملوك بعد كده بيد صمويل لما مسح شاول بالظبط، شاول وداوود وداود.
والأنبياء مم.
فكان في ثلاثة آه، فئات بيتمسحوا بالزيت الملك والكاهن والنبي فأبائنا الرسل أخذوا نفس الفكرة وعملوا زيت الميرون والدليل على ان الرسل هم اللي عملوا كده مش به مش جت في في مرحله متاخره في التاريخ ان في رساله يوحنا الاولى يقول لنا مسحه من القدوس وهي تعلمكم كل شيء وذكرت كلمه مسحه اكثر من مره في هذه الرساله ويوحنا عاش اكثر من بقيه الرسل معناها في اواخر القرن الاول الميلادي كان اصبح القاعدة العامة للناس ان هم يدهنوا بهذه المسحة المقدسة النهاردة بقى في حالتنا في الكنيسة اي طفل بيتعمد ابونا بيدهنه بالميرون 36 رشمة جايز هيجي بعد كده كلام عنه طبعا لكن لو واحد كبير او واحدة كبيرة وهيتعمدوا وما يصحش ان حد يلمس جسدهم بطريقة تجرح الحياء مم.
والعفة المسيحية فممكن يدهن بالميرون زي القنديل في الجبهة والرقبة والإبتين أربع رسومات بس مم.
بقية صلوات الميرون يجيبوه بقى للأسقف مش القسيس يضع يده على رأس المعمد ويصلي بقية صلوات الميرون يبقى أخد بركة فيها وضع اليد اليد برضه وضع اليد اللي هي آه.
الأصل بتاع الرسل الاصل أيوة.
لكن تخيلي بقى لو كان مفيش مسحة كان المفروض أي واحد يتعمد لازم الأسقف هو اللي يتم المعمودية مش القسيس مم.
طبعا الأسقف لما يكون عنده إبرشية فيها 400 قرية طبعا
وفيها مثلا عشرات الكنائس فنشكر الله أن الترتيب الإلهي للكنيسة أن الكاهن بيدهن بالميرون مم.
إلا في حالة الكبير يدهنه بالميرون بس في أماكن الم- القنديل اللي هي الجبهة والرقبة والإتين والإيدين.
وبعدين يجيبوا لك للأسقف يكمل له صلوات الميرون بوضع اليد مم.
و- وينفخ في وجهه نفخة الروح القدس بس بشرط يكون الأب الأسقف صايم والشخص اللي هيتوضع عليه اليد أيضا صايم ويكون أثناء القداس يدخل يتناول الكنيسة ما سابتش أي حاجة يا سيد مفيش حاجة كل وكل حاجة حاجة يعني ليها كله رمز under وليها- control.
بالظبط. جميل طيب ناخد سؤال تاني يا سيدنا اتفضل.
اتفضل.
كريستين سعد آه، دلوقتي سيدنا احنا عارفين كلنا انه آه، المعمودية هي شرط اساسي من شروط الخلاص طب بالنسبة لمعمودية الدم هل آه، يعني ممكن توحي انه خلاص الشهداء اللي ما تعمدوش قبل كده مرتبط بدمهم هما مش بدم المسيح فممكن نوضحها ازاي جميل آه، برافو عليك.
هي خش... غشت السؤال ده مني سيد سؤال عندي يعني هي ما لا، بس- غشتوش انا عادي بس سؤال جامد على حلو الذكاء يعني آه.
هو طبعا معمودية الدم دي ايه قصتها لو ان واحد مش مسيح وثني مم.
او يهودي او اي حاجه وبعدين في لحظه ما شاف الشهداء وهما بيستشهدوا وقوتهم وصمودهم ومحبتهم وابتسامتهم واشراق النور اللي في وشهم وجاي شاف ملائكه نازلين باكاليل فصرخ وقال انا مسيح فالملك اللي واقف ولا الوالي ولا الحاكم قال لهم اقتلوه هو كمان طب ده لا هيلحق يتعمد ولا يتناول ولا يعترف ولا يتوب يا سيدي.
ولا اي حاجه ما عملش يعني ممكن حاجه يكون برضه هو في خطايا ما طبعاً.
تابش عنها بس في لحظة واحدة هو صرخ وقال أنا مسيحي فقتلوه طب ده ما تعمدش نقول إيه ده معمودية الدم معمودية الدم معناها إيه أنه مات من أجل المسيح وبسبب المسيح فيدخل ملكوت السماوات بسبب هذه- هذا الإيمان وهذا الإعلان وهذه الشهادة الاستشهاد يعني مش حكاية بقى ان هو اتعمد في دمه ومش دم المسيح ده هو آمن بدم المسيح وعبر عن هذا الإيمان بشهادة وصراخ وبعدين ظروفه ان هو ما ادلوش فرصة يعني مثلا الملك لما يقول له أ- أ- اقتلوه هيقول لهم طب ادوني فرصة اروح اتعمد واجيلكم ما ما خدش فرصته ده زي مين بقى زي مين اللص اليمين برافو عليك اه ما خدش فرصة اه يعني في ناس كتير يعتبروا اللص اليمين ده نموذج اهو مات ودخل السماء من غير معمودية يقول الله طب ما ظروفه كانت كده اه لان دوت ساعة ما آمن بالمسيح ساعة ما مات ده حقيقي لو انه نزلوه من على الصليب وعاش كنا هنقول له لازم تتعمد طب واللي بيستفيدوا يا سيدنا الايام دي آه، مثلا زي ما شفنا احداث كنيسه القديسين آه، امبابه يعني الاحداث اللي حصلت ما هو ممكن برضه هم اتقتلوا علشان هم مسيحيين.
مسيحيين ممكن يكونوا في الوقت ده هم مش تايبين ما اعترفوش قبلها ما ما تناولوش برضه دي تعتبر معموديه او آه، شهاده دم اه هي طبعا مش معمودية لان هو لا مش اتعمد معموديه اه اه لكن احنا في يقيننا ان الذي يموت من اجل المسيح على اسم المسيح ولانه مسيحي مم.
تتغفر خطاياه واحد طالع السماء بدمه عشان خاطرك يا رب فيقول له اعاتبك على خطاياك ده يقول له ادخل من اوسع الابواب بس انا بس- هقول لك حاجه اه نيابتك عارف عايزه اقول آه، ازاي انا اشعر في ضميري من جوه حقيقه يعني ما بيستاهلش ما بيستاهلش الاستشهاد الا الانسان الحلو لان كرامه الاستشهاد فائقه فائقه فبتلاحظوا حي- احيانا مع احترامي طبعا للناس اللي هم حضروا الاحداث دي وما خدوش شرف الاستشهاد تلاقي واحد اتعور وواحد مات وواحد لا اتعور ولا مات وكان موجود انت يا رب نقيتهم ازاي يعني نقى دول من وسط الجمهور ازاي اكيد ليهم آه، سبب عند ربنا يديهم هذه الكرامة ان هيبقى شهيد شهيد دي كلمة كبيرة جدا في السماء ترتفع كرامتهم ومكانتهم في السماء اكتر من انبا انطونيوس طب سيدنا ممكن حد سمعنا يقول طب ما هم مش بمزاجهم يعني مش زي مثلا اللي اعترف وقال انا مسيحي وهو يعني آه نال طبعاً.
اكليل الشهاده دي غير دي اه بس فدي غير دي هسألك طبعاً.
سؤال طب- اطفال بتلحم آه، ايوه
كان بمزاجهم لا ما دول اطفال اه ومع بالظبط.
ذلك اعتبروا في الكنيسة شهداء صح صح فأي واحد مات من أجل المسيح هو شهيد أما كرامتهم ودرجات الكرامة احنا عندنا مارجرجس أمير الشهداء مم.
في شهداء ليهم صيت كده مرمينا وأبو سفين قديسة مارينا الشهيدة دميانة ليهم مكانة كبيرة لأنهم مش بس اتقتلوا صدفة دول اتعذبوا و- وزي ما قال معلمنا بولس لم يقبلوا النجاة لم يقبلوا تمام.
النجاة معناها ان آه.
كانت قدامه فرصة ينكر الإيمان فينجو ده حقيقي لكن هم قالوا لا احنا مسيحيين عشان كده ليهم كرامة مضاعفة وأمجاد وأكاليل في السماء لكن ده ما يمنعش ان في واحد تاني ياخد مجد ويدخل السماء باعتباره شهيد لأنه مات على اسم المسيح ومن أجل المسيح ولا لسبب إلا إنه مسيحي بالظبط وبعدين ربنا عارف القلوب مم.
عارف القلوب يعني ايه هو عارف الشخص دوت لو جه حد سأله وقال له تنكر المسيح ولا موتك هو عارف هيقول ايه وبناء عليه هيدي ال- الاجر السماوي لكن احنا عشان ما نعرفش بنعتبر كل من مات من اجل المسيح انه شهيد بالظبط وبعد كده السماء تحكم بقى حكم هو سؤال- سؤال جميل خلانا ندخل في حاجات تانية مم.
كتير طب ناخد اخر سؤال معانا اتفضل آه، اسمي جورج نبيل آه، كنت عايز أن يفتك يا سيدنا آه، هل الختان ما زالت ليه دلالة روحية ولا أصبح حاجة من الناحية الطبية بس لا الختان ليس له أي عمل ديني أو روحي هو مجرد بس عادة آه، صحية آه، طبعا طبعا انتوا عارفين كويس ان الختان بالنسبة للذكور هو آه، طبيا مفيد للذكر ان يختتن لكن آه، جريمة بالنسبة للبنت ان هي تختتن فبالتالي كمان مفيش الناحية الدينية ولا الروحية خالص مم، جميل طيب سيدنا اسمح لنا نطلع لفاصل ونرجع نستكمل الاسئله اتفضلي مع يا نيافتك فاصل ونرجع نستكمل باقي اسئلتنا مع نيافه الحضره الجليل انبا رفائيل خليكم معانا مرحبا بحضراتكم مرة تانية وبرحب بنيافة الحضرة جليل أنبا رفائيل وبضيوفنا المشرفين. آه، سيدنا يمكن لما بنتكلم عن المعمودية بالنسبة لطفل صغير لما اقول له ان انا مثلا آه، في المعموديه بنتولد ولاده جديده المفهوم يمكن بيبقى صعب عليه ازاي نشرحها للاطفال
ده كان المفهوم ده صعب حتى على نيقوديموس بالظبط فالمسيح قال له أنت معلم إسرائيل ولا تعرف هذا فطبعا لا احنا ممكن نتكلم مع الأطفال بأمور آه، بسيطة الطفل عادة ب- بيبقى في مرحلة التلقين آه، زي مثلا لما أقول له ده اسمه صليب خلاص فهم إن ده صليب اللون ده أسود عارف إن ده أسود آم، دي ايدي بقت ايدي فين مناخيرك ادي مناخيري فالطفل دايما بيبقى في مرحله التلقين مش الاستفسار ما اقولش ليه ليه ليه ده صليب اقول له هو ده الصليب مم.
خد بالك ليه لونه اسود هو ده الاسود ده ده اسمه اسود يقول لك طب ليه ما ما فيش ليه الطفل ما عندوش حته ليه دي الا اذا كان في الحقيقه سبق سنه ويعني دايما بيسال اسئله كثيره نقدر برضه نجاوب اجابات على قد آه، استيعابه فاحنا لما بن- بنشرح المعموديه للطفل بنركز على حاجتين مهمين ان المعموديه مره واحده لا تعاد وان هي ثلاث غطسات والثلاث غطسات باسم الاب والابن والروح القدس له زي بالظبط المعموديه الواحده زي الله الواحد والثلاث غطسات زي الثلاث اقانيم ونثبت له المفهوم ده كويس جدا وبعدين نفهمه ان احنا لما بنتعمد في الميه بناخد بركه كبيره ونعمه عظيمه من عند ربنا بنبقى اولاد ربنا ونبقى ممكن بعد كده نعيش في الكنيسة ونتناول ويبقى من حقنا كمان نصوم ونصلي ونعرف ربنا كويس وبنبقى احنا كلنا آه، أعضاء في جسم المسيح زي ما إيدك وصباعك والحاجات دي احنا بقينا في المسيح كده المفاهيم دي سهلة ممكن توصل للأولاد بقينا أولاد الله مش غرباء عنه بالظبط
جايز حتة بقى أتولد من جديد هو مش فاهمها أساسا هو مش فاهم الميلاد الأولاني شكله أيوة.
إيه فالحاجة اللي يقدروا يستوعبوها بنديها لهم بطريقة متدرجة جميل طيب هل كان في معموديات مثلا قبل معمودية يوحنا ومعمودية السيد المسيح هل كان في حاجات ممكن بتهيئ ذهن ال- الناس في الوقت ده أو اليهود في الوقت ده لقبول مثلا معمودية السيد المسيح؟
آه. حقيقة كان في نوع من المعمودية قبل يوحنا يمارسها اليهود مع الوثنيين اللي عايزين يتهودوا فكانوا بيغسلوهم كنوع من الرمز والإشارة أنه بيغتسل من العبادة الوثنية عشان يبقى داخل في شعب الله برضه في نهر الأردن؟
ممكن نهر الأردن أو أي حاجة يعني لكن كان المب... الممارسة دي كانت موجودة الشيء العجيب أن يوحنا المعمدان لما بدأ يعمد اليهود قبله وكانوا جايين له بأعداد ضخمة هو ده يعتمدوا السبب منه.
يا سيدنا؟
لا الحته العجيبه هي ايه ان انت عارف ان اللي بيتعمد هو الوثني اللي هيبقى يهودي ازاي تقبل على نفسك ان حد يعمدك وانت اساسا يهودي مم.
فدي كانت زي ما يكون الروح القدس حرك قلوب الناس دي ان تقبل معموديه يوحنا كتمهيد ان هم يفهموا معمودية المسيح فكرة المعمودية كانت موجودة بس مش ليهم وهم بيحتقروا الوثنيين يعتبروهم حاجة مش بني آدمين يعتبروهم كلاب مثلا فاللي جاي من الوثنية عشان يبقى يهودي كانوا بيغسلوه وفي نفس الوقت بيبقى يهودي من الدرجة التانية يسموه دخلاء يسموهم أتقياء لكن ما يسموش يهودي وما يتمتعش بكامل المواطنة بتاعة اليهود أو بكامل بنوته لإبراهيم والافتخار بتاع اليهود ازاي اليهود المعاصرين ليوحنا المعمدان قبلوا ان هم يتعمدوا من يوحنا في نهر الاردن دي بقى شغل ربنا وبعد كده دي كانت تمهيدا لمعمودية المسيح عن طريق يوحنا لما قال انا بعمدكم بالماء الايه اللي كان ذكرها الاخ دلوقتي لكن هياتي بعد من هو اقوى مني اللي هيعمدكم بالروح القدس ونار فدي كانت اشاره تهيئ ذهن الناس لمعموديه السيد المسيح بس سيدنا برضو انا يمكن قريت مرة ان تلاميذ يوحنا ما كانوش برضو مقتنعين او شايفين ان يوحنا المعمدان اعظم من رب المجد يسوع المسيح وعشان كده يمكن هو كتب انجيل من ضمن الاسباب اللي كتب فيها انجيل يوحنا سنة 98 تقريبا او اواخر القرن ال ال الاول لا دقيقة واحدة آه. انت بتتكلمي عن يوحنا الانجيلي ولا يوحنا المعمدان؟ ما هو ده غير ده آه. يوحنا المعمدان هو كان بيعمد الناس أي.
يوحنا الانجيلي جايز كان واحد من تلامذه يوحنا المعمدان بالظبط
كتب انجيله في اواخر القرن الاول بالظبط لان هو كان هو الوحيد اللي كان عايش من الرسل كلهم كانوا استشهدوا آه.
وهو الوحيد اللي ما خدش الاستشهاد يعني تنيح نياحه طبيعيه فهو كان الوحيد اللي باقي من هذا الجيل مم.
والمسيحيين ألحوا عليه أن يكتب إنجيل فكتب وده كان آخر سفر يكتب حتى بعد سفر الرؤيا عشان يؤكد على الإيمان المسيحي بألوهية ربنا يسوع المسيح أما حكاية أن تلامذة يوحنا المعمدان آه، كانوا بيعتبروا أن هو أعظم من المسيح آه.
حتى لو كان دية لكن يوحنا بمنتهى النبل وال والأمانة والكفاءة شاور على المسيح وقال هو ده أعظم مني م.
وقال لهم هو ده حمل الله الذي يرفع خطية العالم وفي إنجيل يوحنا إصحاح واحد يقول إن اتنين من تلامذة يوحنا لما سمعوه بيشهد للمسيح تركوا يوحنا وراحوا للمسيح يوحنا ما زعلش ودول أصاروا أول اتنين من تلامذة المسيح يلتصقوا بيه م.
وكانوا هما الاتنين دول يوحنا واندراوس أخوه بطرس بعد كده اندراوس جاب بطرس وجابوا فيلبس وجابوا نثنائيل وبدأت المجموعة تتكون حول السيد المسيح فيوحنا المعمدان في الحقيقة كان أمين جدا إن وقال ينبغي أن ذاك يزيد وأنا وإني أنا أنقص وقال إن هو ده العريس بتاع الكنيسة من له العروس الكنيسة فهو العريس أما صديق العريس اللي هو يوحنا فيقف خارجا ويسمع ويفرح لصوت العريس يعني مجرد ان انا بسمع صوت العريس بفرح له لكن هو العريس اللي من حقه يقترن بالكنيسه طب ليه معمودية يوحنا بالذات اللي اتسمت على اسمه طبعا بخلاف معمودية السيد المسيح يعني بعد كده الرسل لما كانوا بيعمدوا ما تسمتش المعموديات على اسمهم طبعا هي برضو معمودية السيد المسيح طبعاً.
رب المجد طبعا يوحنا بي- بيعمد باسم نفسه لان مش معموديه المسيح دي معموديه ميه مم.
اما بطرس واندراوس ويعقوب وانا لغايه النهارده بعمد معموديه المسيح كل اب كاهن وكل اب اسقف ان ده هو بيعمد مش بيعمد باسمه نعمد باسم المسيح فدي معموديه المسيح مم.
وعبارة عن شركة في آلام المسيح وصليبه وموته ودفنه وقيامته لكن قصة يوحنا غير ده خالص هو مجرد بيغطس في المية مرة واحدة مش ثلاث مرات كرمز رمز مش حقيقة لو- للتوبة.
للتوبة مم.
يقول لك آه، ان يوحنا يعمد للتوبة وقال لهم كده انا اعمد بماء فقط يعني كان امين مثل جدا غفران الخطايا ده خالص لا مم. طيب ليه رب المجد اتعمد مع ان هو مش محتاج اصلا للعماد
السيد المسيح اتعمد لعدة أسباب نمرة واحد هو طبعا مش محتاج معمودية ويوحنا نفسه قال له أنا أحت- أحتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي فإجابة المسيح فيها تفسير قال اسمح الآن لأنه هكذا ينبغي أن نكمل كل بر كل بر فبصفته إنسان الله المتجسد بقى إنسان حقيقي مش تمثيل فأصبح زي ما البشر مطالبين بممارسات روحية هو ألزم نفسه بهذه الممارسات منها الصيام منها الصلاة منها الختان منها الذهاب للهيكل في سن 40 يوم والذهاب للهيكل في كل عيد والدخول للمجمع يوم السبت والالتزام باحترام السبت ومنها كمان معمودية يوحنا أي ممارسة روحية الشعب بيعملها قال أنا كمان ملتزم بيها وده يعلمنا إحنا كشباب أن نلتزم إذا كان المسيح نفسه ألزم نفسه بحاجة الناس بتمارسها قال أنا برضه ألتزم ما بقاش شاذ وينبغي أن نكمل كل بر علشان يبقى النموذج الناضج الجميل المكتمل اللي أنا بتعلم منه في نفس الوقت يكون المسيح وهو بيعتمد يحمل في كيانه الطبيعة البشرية فكأن اللي نزل في المية مش بس المسيح ده نزلت معاه الطبيعة البشرية وهو خارج من الماء انفتحت السماء له الحقيقة مش له ده لينا احنا نحن فيه السماء ما كانتش مقفولة في وجه المسيح كانت مقفولة في وجه آدم وأولاده فلما انفتحت له السماء مش عشانه عشاننا احنا عملها بخصوصنا ونمرة ثلاثة نزل, نزل الروح القدس في شكل حمامة الروح القدس هو هو روحه روح المسيح آه. اللي هو معاه منذ الأزل في وحدة إذا هو مش محتاج يحل عليه الروح القدس لكنه حل عليه من أجلنا مم. فتح الباب جميل. إن احنا نقبل الروح القدس يوم المعمودية حاجة اللي بعد كده أن الآب قال من السماء هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت طب ما هو ده ابنك منذ الأزل إيه الجديد النهاردة قال لا ما أنا بقولها عشان البشرية تسمعها في ودن المسيح مم. وأصبح كمان كل واحد فينا بيتغطس في المعمودية وهو خارج بياخد الروح القدس وبياخد صوت الآب اللي بيقول هذا هو ابني الحبيب ناخد نعمة التبني بالظبط فالمسيح حمل طبيعتنا ونزل بها في المية اعتمد من أجلنا وتمم هذا البر من أجلنا حاجة كمان بعد كده أن في المعمودية تم تكريس المسيح تكريس هنا بمعنى تخصيص وتقديس بالظبط المسيح طبعا هو الله لكن بصفته إنسان كأنه دلوقتي بيتعين بتخصص إن ده هيخلص البشر حلو. عشان كده حل الروح القدس كنوع من المسحة والتقديس والتخصيص جميل يا سيدنا الوقت جري بسرعة الحقيقة هم آه احنا خلصنا بالفعل معمودية فيها كلام لا ينتهي ما احنا علشان كده هنخصص حلقة الأسبوع اللي جاي برضه في نفس الموضوع المعمودية أنا بشكر ميافتك ميافة الحبر الجليل أم رفائيل سكرتير عام المجمع المقدس وملاك كنائس وسط القاهرة شكرا لنفسك سيدنا بشكر كمان الخدام اللي استحملونا وشاركونا بأسئلتهم خدام وشباب كنيسة الملاك مخائيل بشبرا شكرا ليكم مشاهدينا بشكركم على حسن المتابعة هنكمل معاكم أسئلة حول سر المعمودية سر الاستنارة الأسبوع القادم وما تنسوش تبعتوا لنا أي سؤال على الإيميل الخاص بالبرنامج أو التليفونات اللي ظهرت خلال الحلقة يعني أنتوا هتشجعونا إن احنا نخصص فقرة مخصوصة للإيميلات بتاعتكم ميعادنا معاكم الأسبوع القادم قبل الميعاد ده بساعة وبستان العقيم